لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد
محمد رسول الله رسول الله كان من الأسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم ففوجئوا بهذا الذي خلى تحكمان الجماهير هي التي حررتم تحكمان ايه اللي حصل؟ حصل نوع من الصمود والثبات والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء الذين ايقظوا الناس من سباتهم هذا رسول الله فسأل بعضهم بعضا من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله فبدأوا يبحثوا من هو هذا الرجل من هو هذا الرجل من هو هذا الرجل هو رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأنتهز الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله من هو رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا رسولنا تاني حد ده حبيبنا هذا العظيم رسولنا الكريم حبيبنا لا يحد هذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله خطابي ليس له إنما خطابي لكم للأمة المسلمة إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم نتهم بالإرهاب ونحن المجني عليه ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار في الاعتذار والامر ليس كذلك سلاح الرفع الذي ندافع به عن انفسنا عن انفسنا اخذوه منا وحرمونا منه فصرنا امه مكشوفه قضية النبي قضيه النبي عليه الصلاه والسلام ليست قضيه فئه 73 فرقه بدافع عن النبي واي واحد يدي لنفسه فرصه فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاه والسلام يغلب على محبته يغلب على محبته يحبه غصب عنه لان الله عز وجل القى عليه محبه فلا يعلم به احد ولا يعرف سجاياه احد الا غلب على محبته فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك دنمارك دي يعني حته بتاعه كده اهو حته بتاعه كده اهو على الكره الارضيه كمان الدنمارك يشتمونا كمان والله لقد هزنا حتى بدا من هزالها كلاها وحتى ذابها كل مفلس بدليل ان احنا ما انتصر للدنيا حد عباد البقر اخذوا المسجد من المسلمين وحولوه المعبد للمسلمين ولا يتحرك احد اغراهم ذلك طبعا النرويج انا ما اعرفش يعني النرويج دي تطلع ايه هي كمان عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام احنا عندنا ردود على الكلام ده. الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد العملي على هذا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا أنا بقول إن كثير من المسلمين لا يعرفون ودليلي على ذلك مخالفتهم إياه المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف ولو أراد أن يخالف ده لو صدقت محبته فيبقى المطلوب استقم كما أمرت يبقى استلم الراية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المادة هذا رسول الله وقد ألقيت هذه المحاضرة بمسجد التوحيد بمدينة المنصورة في الحادي عشر من شهر الله المحرم عام ألف وأربعمائة وسبع وعشرين من الهجرة والذي يوافق العاشرة من شهر فبراير عام 2006 من الميلاد وهذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه كان من الأسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم فكان من جراء ذلك أن استيقظ كثير من المسلمين على هذه المحنة بل وكثير من أهل الغرب تساءلوا وتعجبوا لماذا هذه الغضبة لأن أكثر نصارى الغرب ملاحدة لا يؤمنون بشيء يسبون الله عز وجل ويسبون عيسى عليه السلام ولا تنتفض الكنيسة غضبا ويمر الأمر مرور الكرام فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يسب ولا يغضب له أحد ففوجئوا بهذا فسأل بعضهم بعضا من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله فبدأوا يبحثوا من هو هذا الرجل وما صفاته ده هذا فيما يتعلق بالغرب الكافر هو الذي يسأل هذا السؤال وأنا لا يعنيني هؤلاء وخطابي ليس لهم إنما خطابي لكم للأمة المسلمة إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم نتهم بالإرهاب ونحن المجني علينا ومع ذلك نعتذر ونبالغ بالاعتذار وهي كلمة قبيحة أنا أستغرب كيف تجري على ألسنة العلماء يقول لك نبذ الإرهاب مصطلح أعداؤنا رمونا به أنا لا أكرره أبدا ولا أدفعه أبدا عن نفسي لأنني لست كذلك ومع ذلك كلما بالغنا في الدفاع عن انفسنا بالغوا في اتهامنا والامر ليس كذلك سلاح الردع الذي ندافع به عن انفسنا اخذوه منا وحرمونا منه فصرنا امه مكشوفه لكن في الزمان الاول ما كان يطمع احد فيها لانها كانت امه عزيزه تسامح نعم ولكن من تعدى عوقب الذين يتكلمون الآن عن الحوار وأنا أتابع هذا الزخم الذي أسمعه في الإعلام يقول لك احنا بنعترض على المقاطعة وده أسلوب همجي اللي بيقول هذا الكلام أناس ينسبون إلى التنظير الإسلامي بلك ده أسلوب همج الأسلوب العاقل نقعد على طاولة المفاوضات تعالوا يا جماعة تسيبوا النبي ليه؟ ده النبي ده كان كويس ده ربى وعلم وأكل وشرب وأخرجهم من الظلمات إلى النور آه يبقى قال لك الحوار كده ليه؟ يبقى فيه تمدن يبقى فيه حضارة ده المطلوب منا سب النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منا نبقى في ميزان هدوء ويبقى خلاص ونتناول بقى المشروبات والكلام ده هو ده المطلوب لا أنا يحضرني الآن وأنا أتكلم أبيات هذا الرجل الذي كأنه نحتها نحتا من الصخر ومعانيها جيدة والزمان والمكان يستحق هذه الأبيات يقول هذا المجيب وهو بيتكلم عن متى يوضع الحلم ومتى يوضع الغشم الجهل يعني قال لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجت ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا لكنني أرضى به حين أحوج ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرجه لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسماج نحن في هذا الزمان الذي يحتاج إلى هذا في وقت ممكن نتحاور وفي وقت لا يصح فيه تحاور لكن أنا أتكلم نيابة عن أمة مهزومة ليس في إمكانها أن تصنع شيء على المستوى الرسمي الذي حرك الحكومات الجماهير هي التي حركت الحكومات ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء من حوالي 12 سنة سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا أقزع من هذا لما البنت اليهودية رسمته على هيئة خنزير وحطت الرسم على النت عشان الدنيا كلها تتفرج لم يكن هناك عشر الغضبة التي حدثت الآن ايه السبب 12 سنة من عمر مجهود الدعاة الى الله الذين ايقظوا الناس من سباتهم وصارت القضية قضية النبي عليه الصلاة والسلام ليست قضية فئة 73 فرقة بيدافعوا عن النبي مع انهم يختلفون مع بعضهم اختلافا جذريا في عقائد كثيرة فضلا عن الفروع لكنهم لا يختلفون على توقير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كانت الغضبة التي ألهبت الجماهير آه اليوم وأنا أفتش ماذا أقول فخطر لي أن أعقد مجلسا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وسيد الحفاظ وجبل الفهم وفي هذا الحديث شهادة لعدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أسلم بعد ذلك لكن شهادته هذه وهو كافر أما الكافر الآخر فإنه مات على كفر وهذا الحديث ذكره الإمام أبو عبد الله رحمه الله في مطلع صحيحه في كتاب بدء الوحي فقال رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب وشعيب هذا هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي يعني يعجبني كثيرا محاورة هرقل رجل عاقل سأل أسئلة كما يقال في الصميم وكان أبو سفيان مع كفره يأنف من الكذب لأن الكذب عار لا يرتكبه ذو مروءة قط ولذلك يعني روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الإمام الكبير قال كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة هي كفارة تسقط التبعة خلاص كأنك لم تفعل الذنب لكنه عز وجل لم يجعل للكذب كفارة إشارة من سفيان إلى عظم الكذب مع أن أبا سفيان يشترك مع هؤلاء القرشيين في بغض النبي صلى الله عليه وسلم وفي مصلحة مشتركة أنهم يكذبوا عليه كلهم يفتروا عليه ولا يعيره أحد ليه؟ لأن الدافع واحد احنا بنفتري عليه ليه؟ لأن احنا عايزين نخذل عنه لكنه كان رجلا شريفا كما قلت الشريف لا يكذب قال فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا في يوم من الأيام وهم قاعدين على المسطرة يقول لك والله أبو سفيان ضحك على هرقل وخدع وقال له كذا بس عشان لا يحكي أحد أنه كذب مع أنه لو رمي بالكذب لقال يا جماعة احنا كلنا كنا كذب وكلنا كانت مصلحتنا ان احنا نكذب ونخذل عن هذا النبي الذي جاء ففرق جماعتنا وفرق بين الوالد والد خلاص يعني سيجد له عذرا لكنه كما قلت عنده أنفة فأبو سفيان يقول ثم لما خرجوا تجارا أو تجارا هكذا بضبطها على الوجهين ففي المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة الهدنة دي التي حدثت بعد صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو وحاول يعملوا ايه كتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدة دي أن تضع الحرب أوزارها لمدة إيه؟ لمدة عشر سنوات على الصحيح في رواية أربع سنوات بس الصحيح أنها عشر سنوات وده المشتهر عند أهل السير لحد ما القرشيين نقضوا هذا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان وصلح الحديبية كان في أواخر سنة ستة وهم نقضوا العهد سنة ثمان ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلاص لأنهم نقضوا العهد فتح مكة ودخلها سنة ثمانية في هذه المدة كان أبو سفيان الحرب يعني عضت قريشا بنابها وحصل نوع من الافتقار العام والتجارة دي كانت بتعمل نوع من الرواج في قريش حتى أن أبا سفيان قال ما ترك آل بيت لا رجل ولا امرأة إلا أعطوني يعني أموالا حتى أشتري لهم بضائع من الشام فهم في هذه المدة تجار هرقل سأل الأعوام بتوع الشرطة والكلام ده ابحثوا لي في البلد دي عن أي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم أنه نبي فالمهم فضلوا يدوروا عليهم بحثا حثيثا لحد ما لقوهم في غزة جابوه يا رب فسأل بقى الأسئلة دي من أقربكم نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان أنا أنا أقرب نسبا إليه ليه لأن أبا سفيان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف يبقى عبد مناف ايه الرابع النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يبقى هما الاثنين اشتركوا الايه في الجد الرابع ده أول حاجة تدل على إن هرقل عاقل. ليه؟ لأنه ذو النسب لو حتى بينه وبين ذلك حسيكة لن يطعن في نسب. وهؤلاء أقوام يتعصبون لأنسابهم. طعن في نسب كانت مشكلة. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجوا قريشا فوالله إن هجاءكم لمثل رشق بالنبل فأرسل إلى عبد الله بن رواح قال له اهجهم فلم يرضي أرسل إلى كعب بن مالك قال له اهجهم فلم يرضي فأرسل إلى حسان بن ثابت فجاء حسان وهو يقول قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه والله لأثرينهم فري الأديم سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد طلع لسانه وقعد يلعب لسانه كده بره زي الايه الاسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنب من الغيظ هو حسان عمل كده فقال والله لافرينهم فري الاديم ولاسلنك من بينهم كما تسل الشعر قال له امهل فان لي معهم نسبا هتسب عمه طب عمه ده انا بشترك معاه في نسب الانساب يبقى معره السب ستعود عليه فاذهب الى ابي بكر وهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسب يوم لما تشتمه تشتم فرع أنا لا أشترك معه فيه تشتمه من ناحية أمه مثلا بتاع من ناحية مثلا جد بعيد لكن تشتمه مع جد أنا مشترك معاه يبقى ده معرة عليه وأنت عارف مسألة الأنساب هنا أبو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال لو كنت أخلص إليه لغسلت عند قدمي وبتاع فعلى الصوت بعد ما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع لحية الكلب اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فلما حصل اللغط والجماعة الرهبان عملوا صوتهم وكده فأبو سفيان لا الدنيا كلها زيطة مش عارف يعمل حاجة فخرج يضرب كفا بكف وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبش أبو كبش ده مين؟ والد أم أم النبي صلى الله عليه وسلم حد يعرف أبو كبشة ده؟ لا ابو كبشه ده لما راح الى الشام لقى النصارى بيعبدوا بتاع عجبته الديانه النصرانيه وهم كانوا قوما في قريش يعبدون الاصنام فعجبوا الكلام ده فقام جاي قالوا يا جماعه انا سبتكم وبقيت نصراني يبقى صدق مش كده فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يباين قريش قالوا ما هيطلع لمين ما هو الجبت الذي غير دينه قبل ذلك وكانت العرب لائتمانها بالانساب اذا ارادت ان ترمي احدا بمعره نسبته الى جد غامض غير معروف لان الجد لما يكون في نباهه لا يبقى شرف الم تسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجل ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اه عبد المطلب له نباهه وله ذكر والحديد والسقايه والكلام ده الدنيا كلها كانت عارفه عبد المطلب وابو عبد المطلب هاشم انما سمي هاشما لانه كان يهشم الثريد للحجاج يمسك الرقاق والبتاع ده يقعد يفتفته كده بايديه ويحط عليه المرق والكلام ده عشان الحجاج ياكلوا يشربوا. فيبقى ده ابو عبد المطلب نابه الذكر بخلاف ابي كبش فقام شتمه بابي كبش لقد امر امر بن ابي كبش فهو هرقل اول ما سال رجل عاقل قال لك عايزين واحد قريب منه ليه؟ لانه سيكون حريصا على الذب عنه مش هيكون لو في عداوه يفتري عليه فلما جاء ابو سفيان والجماعه قال له وبعدين قال لهم اعرضوا في ظهره خلفه يعني فان كذبني فكذبوه طب ايه الحكمه انهم يعرضوا في ظهره علشان ما يستحوش منه ما العين في العين الواحد يستحي اقعد في ظهره وقول اللي انت عايزه خلاص خلاص مش باصين لبعض يبقى ممكن يبقى عندي الجرأه ان انا اقول وقال له كده ان كذبني فكذبوه ليه لان انت عارف ساعات كده يبقى في متفقين على نظرة عين كده وغمزة معينة ونظرة معينة والكلام ده واخد بالك فبدأ يسأله هذه الأسئلة الموفقة قال له ايه أبو سفيان أنا طبعا انتهت الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله على لسان كافر أنا ده وأي واحد يدي لنفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاه والسلام يغلب على محبته يحبه غصب عنه لان الله عز وجل القى عليه محبه فلا يعلم به احد ولا يعرف سجاياه احد الا غلب على محبته فهو بدا هرقل يسال بقى ايه ابا سفيان فقال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول احد قط قبله في واحد قال له قال ان انا نبي وطلع والكلام ده قال له لا شوف الرد بتاع هرقل بعد كده لما ابتدى يجاوبه على او يدي التعقيب بتاعه على هذه الاسئله واجوبه ابي سفيان قال له لو قال احد قبله هذا لقلت رجل يأنس طرعت في دماغه وقال لك فلان الفلاني ما هو والكلام وخلق التأسي الله عز وجل يعني خلقه في ذرية آدم أن يبصوا لبعض وأن يأتسي الواحد بالآخر عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن مسألة إنكار المنكر قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر ليه؟ لأن فيه نوع من التأسي يعني أنا لما نبهت قبل ذلك وأنبه الآن بمناسبة التأسي على مجلة الحوادث وصفحة الحوادث في الجرايد. أنا بسأل السؤال ده بمنتهى المرارة. عايز أفهم مجلة الحوادث دي ما هي فائدتها؟ أليس نشر الجريمة؟ أهو أي بني آدم لما يقرأ مجلة الحوادث يتصور إن المجتمع ده كله بقى كرخان. قتلوا شراب خمر وزناء. ما هي فايدة من الجلدة للجلدة. يا خطفها يا قطع أبوه يا سرق جاره يا فش خزينة البنك مش هو كده مجال الحوادث فبيعلم الولد في زمان الفساد بقى في الهواء بقى دقيق جدا كنا زمان يعني نقول لك اللي يروح السينما ده يبقى بايظ ده السينما دي يعني حلوة قوي بالنسبة للنت والكلام بقت المسائل دقيقة جدا وبقى الفساد منتشر بحيث أصبح العبء على أولياء الأمور شديدا جدا في مراقبة الأولاد حتى لا ينحرفوا ومع ذلك يتفلت الاولاد منه بسبب هذا الزخم الموجود فخلق التاسي موجود عند بني ادم لذلك قال الله عز وجل مبينا ان هذا الخلق سينعدم في الاخره فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون انتوا اذا كنتوا زمان وانتوا في الدنيا لما واحد يصاب بمصيبه والثاني يصاب بمصيبه زيه تقول يعني من راى مصيبه غيره هانت مصيبته عليه. الكلام ده كان في الدنيا، انما في الاخره بقى في النار انتوا كلكم مولعين وكلكم بتتنططوا وكلكم بتتعذبوا ومفيش حد هيبص للثاني ويتسلى به. خلاص هذا الخلق نزع. فلو كان هذا رجل قال قبله انا نبي ولا حاجه لقلت رجل ياتسي بقول قبله وبعدين سال هل كان من آبائه من ملك قال له لا قال له لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه طالع يحارب عشان يرجع ملك أبوه مرة ثانية فممكن دي مسألة برضه تبقى إيه تبقى مقبولة يعني قال ثم جاء على الأتباع قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال لا ضعفاؤهم هنا انا عايز انبه تنبيها مهمه ليه اتباع الرسل هم الضعفاء لان الضعيف ليس عنده شيء يبكيه هو ضعيف يعني مش ضعيف يعني عيان ولا تنفخه يطير لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور خلاص الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف اهل النخوه والشرف لما تكلم حد من اهل النخوه والشرف بيلبس فلوسه وهو بيكلمك ده هتطلع مين؟ ومن شيخك وجبت الكلام ده منين؟ ومين اللي سمح لك تتكلم اصلا؟ ومين اللي جابك هنا؟ انما الضعيف ليس عنده شيء يصده ليس عنده شيء يقاتل دونه لا شرف ولا حظ نفس ولا الكلام ده لذلك يتسلل الحق الى قلبه ببساطه وسلاسه كان مره من المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 25 سنة. كان في البداية بقى الصحوة والكلام ده وكان كل الملتحين غلابة. ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا ملتحي. فبيكلمني ده بيقول لي بيقول يعني ده حتى أنا ببص لكم كده ألاقي واحد محترم مش لاقي. طب محترم يعني إيه؟ يعني له منصب. مثلا رئيس مجلس إدارة حاجة مثلا مدير شركة حاجة لكن كلهم شوية عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا ولسه في الجامعة وأبوه بيصرف عليه والكلام ده أنت عارف الغربة قوة احنا ما ضعفنا إلا لما دخل في الصف من ليس منهم وكثر الزخم لما كنا مثلا 76 والكلام ده أنا كنت لما أشوف واحد ملتحي أعبر الشارع له وأخذه بالحضن وانا لا اعرف كانت محافظتي مثلا محافظه كفر الشيخ لا اعلم فيها غير سته ملتحين بالمحافظه من اقصاها لاقصاها فالغربه قوه ليه؟ لان الغربه تمحص لما حصل بقى الاقبال الكبير من الجماهير الحمد لله على الاسلام مع قلة عدد المربين الذين يتعاهدون هذا الجمع حصل بقى المشاكل اللي هي موجودة في الصف الآن فأنا أريد أن أقول إن الضعيف رجل مستريح عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليه إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم يدخل حظ النفس والكلام فيقول له أشراف الناس يتبعون وأن ضعفاهم قال لا بل ضعفاهم قال له وهم أتباع الرسل يعني شوف بيقولوا لنوح إيه الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني إيه بادي الرأي يعني لما تعرض عليك قضية تلاقي واحد أم متكلم على طول فورا تكلم بما يبدو له وممكن يكون غلط وفي الغالب يكون غلط عشان كده بيقولوا ايه العاقل لسانه من وراء قلبه والاحمق لسانه امام قلبه العاقل تعرض عليه القضيه يستطعمها الاول ويقلب جوانبه طب اتكلم فلا ما اتكلمش ها مثل العرب بتقول رب كلمه قالت لصاحبها دعني اسكت المثل ده له مناسبة كان مرة واحد ملك وبعدين له وزير أسير له والكلام ده وبعدين هم ماشيين كده لقوا ايه صخرة كده ملساء ماشية كده ناعمة فقال الوزير للملك لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه لأنها ناعمة ملساء لسال دمه حتى يصل إلى كذا قال اذبحوه طالما دمه هيوصل لكده خلاص نحوه عشان نجرب نشوف دمه هيوصل ولا ما عندوش دم من اصل ولا ايه فقاموا قايلين بقى كده الملك ده بعد ما ذبحه ها قام قايل المثل ده فصارت صارت مثلا العرب يتداولون رب كلمة تقول لصاحبها دعني يعني في كلمة ملهاش معنى انك تقولها كنت تسكت يعني خلاص يبقى اذا العاقل قبل ان يتكلم الاول يشوف المكسب والخسارة والمصلحة والمفسدة والكلام ده وبعدين ايه؟ وبعدين يتكلم الاحمق على طول أول ما حد يقول يقوم لسانه ناطق قبل أن يمر هذا على قلبه أدي معنى بادي الرأي يعني تافهون كلامهم خايب وملوش قيمة وملوش وزن بادي الرأي يبقى أشراف الناس يتبعون لا ضعفاء الناس يتبعون اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام قال يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون وده اللي حاصل يعني أنا عايز أقول عشان ابشر بس اخواننا وابين لهم حقيقه القضيه لان يعني في الزخم ده بيجيل هنا اخوه وبعضهم ممن يعتلي المنابر والكلام ده عندهم ياس كامل من الموضوع. انا بقول حاجه المجتمع ده احنا هنمثله بجبل تمام؟ احنا كل يوم بننحت حته من الجبل ده. يبقى مسيره يخلص ولا لا؟ مسيره يخلص بس عايز وقت. وانتوا طبعا ممكن تعتبروا بالواقع المعاصر. يعني الجماعة اللي كانوا مثلا يروحوا الجامعة هم ملتحين ومش عارف ايه، مش ياما اتطردوا من جامعة وياما اتطردوا من مدارس وياما اتحط لهم على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده اهو ولحد النهارده مطرودين من المدينة الجامعية ما يعرفش يدخل المدينة الجامعية ولو دخلها يعني فلتة كده تمام؟ طيب النهارده في مشاكل وانت داخل وانت خارج ليه؟ زاد خلاص ما عادش اعرف احلها تمام؟ جت مسألة النقاط وقف البتاع وكان طب يا جماعه انتوا عايزين تتاكدوا ان دي منتخبه وفي البلد وتمروا بتفجيرات واحد ممكن يكون يعني منتخب ولا حاجه يعمل حاجه ولا بتاع ماشي الحال ما عندناش مشاكل انك انت تشوف اللي داخل ده واحد ولا واحد بس حط امراه حط امراه يقول لك لا لازم يتحط واحد طب ايه هي المصلحه؟ المساله فيها اذلال نوع من الاذلال قصه مش قصه ان انا افتش عن هويه حد انما نوع من الاذلال حصل نوع من الصمود والثبات ايه اللي حصل؟ سكت المسألة فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في المية أنا بقول نص في المية رحمة من الله إن هم لو اعتبروا 20% ولا 30% هتبقى مشكلة فنص في المية ماشي يعني يقول لك إيه افضل رميه كده زبله كده ملوش قيمة يعني هل هؤلاء فعلا نص في المية ولا 1% كأنه يخاطب الصم البكم العمر طب دول جم منين؟ إيه؟ أو جم من الجبل دعاء ناس مثابرون ماضون عارفين ان هم هيغلبوا في الاخر لان القصص القراني كله في قصص الانبياء ينطوي على حقيقه اكيده انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يبقى لازم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذه حقيقة ما ينبغي أن يبتلي فيها أحد المسألة مسألة وقت فأنت المطلوب منك إنك تحمل الراية إنما إنك تصل إلى نهاية الشوط ده مش شغلك ممكن تموت ممكن تعرقل ممكن تبتدئ مثلا خلاص لكن أنا بقول الراية تفضل مرفوعة ثبتك الله عز وجل تسلم الراية لأخيك عشان يكمل شوط تاني لأن طريق الله عز وجل طويل استوعب أعمار الأمم كل الأمم دي في طريق الله عز وجل وكلها فانية ولسه طريق ما زال فيه مراحل فيبقى المطلوب استقم كما أمرت يبقى سلم الراية لكن مش مطلوب إنك تصل إلى آخر الشوط فأنا عايز أقول هذا الجبل الكبير احنا بناخد منه كل يوم وأنا النهارده بقول الرد العملي على الذي جرى في الدنمارك الدنمارك دي يعني حته بتاع كده اهو على الكره الارضيه كمان الدنمارك يشتمونا كمان والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سابها كل مفلس دليل ان احنا ملطشه للدنيا حد عباد البقره اخذوا المسجد جماعه الشيخ اخذوا المسجد من المسلمين وحولوه لمعبد هندوسي ولا يتحرك احد اغراهم ذلك طبعا النرويج انا ما اعرفش يعني النرويج دي تطلع ايه هي كمان والدنمارك والكلام عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام احنا عندنا ردود على الكلام مش هقول لك ردود نقعد ندافع عن النبي لا انا اللي يهمني كما قلت خطابي لكم انتم انا لا يعنيني هؤلاء ابدا ومساله ان خصمك يشتمك ويشتم نبيك ما ده شيء متوقع ما انت عايز ايه يعني العيب من اهل العيب مش عيب لكن انا بخطبك يعني الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم انا بقول ان كثير من المسلمين لا يعرفونه ودليلي على ذلك مخالفتهم اياه المحب لا يخالف ولا يستطيع ان يخالف ولو اراد ان يخالف محب كالمسحور ده لو صدقت محبته زي المسحور لا يرى أي شيء إلا بعيون حبيبه ولا يرى شيئا في الدنيا حسنا إلا ما استحسنه حبيبه وهذا القانون يشترك فيه البر والفاجر مش قانون نحن مش قانون المسلمين إنما هذا قانون يشترك فيه البر والفاجر الحبيبة اللي ماشيين على قوارع الطرق مع النساء والبنات يشتركون معنا معاشر المسلمين في هذا كما يعني قال المتنبي رحمه الله يا من يعز علينا أن نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم طبعا أنت عايز كده وأنت بتحب كده وجرحتني وذبحتني محلها لك أنا مسرور أنا مبسوط أنا سعيد المتنبي ده ما كانش بينطلق يعني من قاعدة دينية ولا حاجة المتنبي ده بتاع الحبيب خلاص يقول هذا الكلام لذلك اقول قانون الحب يصير في البر والفاجر فاذا احببته فعلا انت لا تستطيع ان تخالفه وانا لا اجد شيئا اصدق يحضرني الان في طبعا كثير يعني من وصف عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما بيقول ثم اسلمت قال لقد مررت او لقد مررت باطباق ثلاث في حياتي كلها المرحلة الأولى من حياته قال ما كان أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتل أشوف العداوة وصلت إلى درجة إيه قال فإن مت على هذا الحال كنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك فبسط يده فقبضت يده قال ما لك يا عم قال أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قال أشترط أن يغفر لي قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله شوف بقى بيقول إيه بيقول فوالله ما كان أحد أحب إلي قط منه ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك ما أعرفش أصفه ليه يا عم لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ما أعرفش أبص له وأملأ عيني منه أول ما يشوفي يقوم في الأرض حتى أنه يقول ما أستطيع أن أصفه له والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هابه ومن خالطه أحبه فأنا عايز بقى إن إحنا يبقى ردنا عملي، كفاية بقى مظاهرات وكفاية نحرق الأعلام وكفاية جيب الرئيس بتاعهم وديله رصاصتين في نافوخ. خلاص كفى لعبا. بيحصل في بلاد المسلمين ده هو اللعب وبيعين. الحكومات مطالبها متواضعة والجماهير مطالبها متواضعة. هم عايزين إيه من الدنمارك؟ اعتذار. بس. مطلوب اعتذار. ألا رئيس الوزراء يقول الدنمارك يقول لا انا ما اعتذرش مصر على عدم الاعتذار والنرويج كمان والمفوضيه الاوروبيه قالت لهم لا هم هيقطعوكم طب احنا معاكم بقى نربيهم خلاص والمساله ما عادتش مساله دوله ولا عادت مساله حريه رأي يعني المحرقة اليهود النهارده لو واحد اتكلم عليها بس ونفاها بس في قانون في اوروبا اللي يغرم 20000 دولار ويتحط في السجن لمجرد ان يسجل في المحرقة يقول لك هتلر ارض 6 مليون ده هم كانوا سنة 45 اليهود موجودين في العالم كانوا 5 مليون يبقى انت 6 مليون ازاي؟ ده هم النهارده ربنا قاطع نسلهم 15 مليون يهودي في جنبات العالم فقط لا غير فقط يعني شوف المسلمين مليار والنصارى مش عارف 5 مليار ولا 3 مليار والهندوس والمش عارف مين والكلام ربنا قاطع نسلهم وعمالين يلموا بعضهم من شتات الارض عشان خاطر يجوا في البتاع فالنهارده هم النهارده سنه 2006 15 مليون يبقى سنه 1945 كانوا ايه بقى؟ عشان يقول لك 6 مليون والحدوته الغبيه اللي هم بيعملوها دي لكن زي ما قلت لك اول ما يتكلموا عن الاسلام يبقى اسمها حريه اول ما نتكلم عن مش عارف مين يقول لك ازراء ديانه ولا ازراء مش عارف ايه ولا الكلام ده فاحنا عايزين نرد رد عملي فهنا لعب بقى الرد العملي ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم تباعا صحيحا اقف بقى انت ماشي دغري بقالك كام سنه هو انت ماشي صح ولا ماشي غلط ومن مرجعيته وانت لما سلكت هذا الطريق من استاذه من الذي دلك عليه عايز افهم يعني التلفزيون والفضائيات والجرايد اغلب الناس بكل اسف ماشيه كده ملوش مرجعيه فانا عايز اقول انظر الى موضع قدميك احنا بقى هنرد رد عملي هننظر مره اخرى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم اي مخالفات في بيوتنا ننقيه الاتباع علامة الحب ده الشيء العاجب اللي لازم نعمله بالإضافة لمسألة المقاطعة المقاطعة دي طبعا هتحش وسطها ليه؟ لأن احنا كسوق إسلامي من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم يعني شركة واحدة بتتعامل الدنمارك معاها في السعودية رأس مالها تعامل 5 مليار 5 مليار دي 2000 دولار فالنهارده لما الجماهير كلها تستطيع ان تؤدب خصومها طالما الحكومات مش عارفه تعمل حاجه النهارده ليه الحكومه ما تعملش حاجه اي حكومه عندنا او عند غيرنا ما تعملش حاجه يقول لك معلش في يعني علاقات تجاريه وفي مصالح وفي الكلام مصالح ده انا يعني انا اكل عيش بعرض النبي يعني اسيبه يشتم علشان صفقه تجاريه عشان امشي اي مصلحه من هذه المصالح فهذه محنة كبيرة فاحنا عشان كده بنقول اهو من عرفه صلى الله عليه وسلم حقا فإنه يغلب على محبته ولا يستطيع أن يفارق طريقه إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاحنا بنقول اهو يا جماعة يعني يزيدون أم ينقصون لا يزيدون والحمد لله إنهم عملوا شوف حاجة زي كده سخنوا الدنيا بحل أنت عارف لو كتائب العلماء طلعوا وقعدوا يصرخوا للناس اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا كنا هنحصل عسر الجماعه اللي جم وقال لك ازاي يشتموا الناس فبدا يبقى في قضيه قضيه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وانا بتابع البرامج الخاصه بالكلام ده في الاذاعات والحاجات دي الاقي نساء متبرجات طب نتعرف عليكي مداخلات يعني نتعرف عليكي انا فلانه الفلانيه مديره الاستيراد والتصدير والكوافير والمش عارف مين وبتاع طب يا زيد عايزه تقول ايه؟ قال ازاي يشتموا النبي؟ انا طب وانت مالك؟ ها؟ طب ده انت كوافير والبتاع ده آه ايوه بس ما فيش خلاف على النبي ها؟ مفيش خلاف على النبي في برضه في الاخر في حته كده في النفس يعني اخ بيحكي لي يعني بيقول لي مره كان زمان كده من 30 سنه ماشي في شارع العرب فلقى واحد طالع من ملهى ليلي مخمور مسطول يعني وهو طالع الولد اللي ماسكه عشان تعكس عليه وبتاع شحاته واقفه على اديني لله قال له اديها يا ابني اديها ده انت مسطول اديها ايه يعني عايز اعرف اللي انت بتقول اديها دي لوجه مين بقى؟ ها؟ لوجه الله اللي انت لسه شارب الخمر والكلام ده في حته كده ممكن يبقى الانسان عاصي تفارق قدمي طريق الاستقامه لكن عنده خير يعني في صحيح البخاري ان رجلا كان يشرب الخمر اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وده كان يشرب الخمر ويجيبوه سكران يضربوه فمره واحده مره واحده قال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال ما علمته الا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويشرب خمر اه غلب وقع ومين اللي من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط هو انسان ممكن يبقى انسان ماشي مستقيم وتفارق قدماه طريق الاستقامه مره واحده في العمر ويرجع تاني للاستقامه بس تبقى هي المره فممكن يجتمع في الانسان كفر وايمان ونفاق و... وسنه وبدعه والكلام ده فالقصد يا اخوانا يبقى ما فيش خلاف على شخص النبي الست اللي قالت الكلمتين دول اليس من الجائز انها لو سمعت محاضره هذه المحاضره انها تلتزم؟ ليه تلتزم؟ سخنت والطرق على الحديد السخن يجيب نتيجه على طول غير لما تقعد في واحد بارد وتقعد انت نفسك بتفرقع وهو لسه زي ما هو تقدرش تعمل حاجه فاللي حصل في ده ان سخنوا الجماهير كلها فتيجي مهمة الدعاء إلى الله عز وجل ويستثمروا هذا الحدث، مش يقعدوا يصرخوا بقى ويقول لك الغرب اللي مش عارف، سيبنا من الجماعة دول، أنا يهمني المسلمين. أنا عايز أستثمر هذا الحدث علشان أتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن رأفته ورحمته و... وكده يعني. فاحنا بنقول لاخواننا اللي هم يقول لك يئسنا ومللنا والمساله مضببه واسود على الاخر والكلام ده انا بقول له احنا كل يوم بننحت بناخد صخره من هذا الجبل فالمساله اذا تتابعت وكان في كتائب من الدعاه الى الله عز وجل فلا يلبث هذا الجبل ان يتحول الى الشق الاخر اللي هو ايه؟ شق الملتزمين يعني. فهو الضعيف يغري ضعيفا بالالتزام يبقى خلاص يزيدون أم ينقصون؟ قال لك بل يزيدون. قال طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ المسألة دي فيها إشعار أن هرقل يقول أنه ليس بكذاب ولذلك عدل إلى السؤال عن التهمة وليس عن الكذب يعني لما يقول لك فهل كنتم تكذبونه غير لما يقول فهل كنتم تتهمونه بالكذب لأن التهمة ممكن تتحقق أو لا تتحقق عشان كده احنا مثلا عندنا في علم الحديث الرواة لما بتكلم على الرواة في راوي مرتبة اسمه مرتبة الكذاب ومرتبة المتهم بالكذب دي مرتبة وتحتها مرتبة المتهم بالكذب هما الاثنين ليسوا سواء الكذاب ده خلاص قولا واحدا الكذاب ساقط المتهم بالكذب ممكن يجي عالم يقول لا هذا لم يكذب خلاص انما اخطا في حديث كذا وكذا والكذب بلغه الحجازيين معناه الخطا وليس الكذب الاصطلاحي يبقى هو مش كذاب بمعنى وضاع لا ده يعني كده ممكن تلاقي له مخرج فهو يرد هنا ولا بقول له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قال لا قال فهل يغدر قال له لا شوف بقى الغدر جاء بعد الكذب لان الغدر كذب او هو نهايه القبح الغدر وشوف لما بيسالوا عن الغدر ابو سفيان عمل ايه قام مدخل كلمه كده قال له لا ولكن يعني نحن منه في مدة الله أعلم بقى هيعمل إيه ما هو مش عارف يقول حاجة السؤال واضح والجواب واضح فهو عايز يدخل أي كلمة ذم كده تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يغدر قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا معرفش يعني أدخل أي كلمة كده تطعن عليه إلا في الموضع ده بس في رواية خارج البخاري قال فلم يعبأ به ولا عبرت لما قلت الكلمه دي ولا التفت اليها النبي عليه الصلاه والسلام وانا اقول هذا لكل رجل تلبس بدعوه دعوه الى الله عز وجل لا تغدر ابدا حتى مع خصومك يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام في المده التي مد قريشا فيها الهدنه دي جاء ابو رافع كما في سنن ابي داود والنسائي بسند صحيح قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يتفاوض يعمل حاجة قال فلما رأيته ألقي الإسلام في قلبي فقلت له والله لا أرجع إليهم أبدا طب ابو رافع لما جاء من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي صفته ايه؟ كان رسولا مش كده؟ يعني قريش ارسلته رسولا اول ما جاء اسلم قال له مش هرجع قال له ايه؟ قال له صلى الله عليه وسلم انا لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد جمع بريد اي هو لو قعد ما هو اسلم طواعية بس قريش هتقول ايه؟ دول نقض لان كان من ضمن الاتفاقيه انه اذا جاءك رجل من عندنا مسلم ان ترده اليه وده واحد كان عندك كفر وجالنا ما رجعوش خلاص يبقى ابو رافع جاء كافرا وصل المدينه بقى ايه بقى مسلم لو النبي عليه الصلاه والسلام حبسه هيقولوا له ايه غدرت ونقضت الاتفاقيه واحنا متفقين لو واحد من عندنا جالك ترجعه لنا ده ما رجعتوش ليه؟ لماذا حبسته؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له كده قال له انا لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد فان كنت كما كنت فارجع ثم تعال علشان ما فيش حد يقول كده ابو داود طبعا السجستاني رحمه الله عليه صاحب السنن قال معلقا على هذا الحديث قال هذا كان في هذا الزمان اما الان فلا يصلح طبعا كان في هذا الزمان لان قلنا اللي كان فيه ايه؟ كان فيه اتفاقيه انما النهارده واحد جاي من اي بلاد طالب الامان عشان مسلم ارجعه للكفره لا يبقى اذا الحديث ده كان ايه؟ كان حديثا خاصا لذلك الزمان كما قال ابو داود من امثله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر كما في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن ماجه وعند البزار من حديث بريده لما رجع جعفر بن ابي طالب من الحبشه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له حدثني باعجب شيء رايته. قال له واحنا مره من المرات واحده كده امراه عجوز شايله طعام على راسها وفي الروايه الثانيه شايله ميه فواحد كده من الجماعه المفتريه دول فارس بقى وبتاع قام جاي كده مقرب منها وما عرفهاش هيعمل ايه. وقام ايه ضارب المكتل اللي فوق راسها ده فالطعام كله تناثر على الأرض فجعلت المرأة تجمع طعامها وتقول له والله لو تعلم يوم يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين وتحاسب كل نفس بما كسبت ستعلم ما يكون بيني وبينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها. ما هو ده كله مبني على الغدر. أي أمة الضعيف ضايع في الرجلين لا تقدس أي لا تحترم ولا يكون لها في الدنيا قيمة طالما أن الجماعة اللي هم الرأسماليين طالعين فوق ومصين الدنيا بحالها في كروشهم والضعفاء ضايعين لا قدست هذه الأمة. لحد ما يأمن هذا الضعيف فده كان من الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم عقب عليها إنما ضرب هذا المكتل من على رأسها غيلة وغدرة وعندنا صلح الحديبية لما جاء عمر بن مسعود الثقفي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى كل ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حاطط ايده على ايه؟ على دقن النبي لحية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده ما ينفعش ده ما ينفعش حد يعمله مع الناس الاكابر تعمله مع صاحبك تهزروا مع بعض ماشي الحال اقران لكن تحط ايدك على لحيه النبي طبعا دي قله ادب خلاص واحد واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام رابط وشه ملثم ومعاه سيف كل ما عمره يمد ايده على لحيه النبي يقوم ضربه بايه؟ بظهر السيف يقول له نزل ايدك يبص له مش عارف مين ده خلاص اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسي نفسه مد ايده ويقوم مديله على ايه؟ على ايده يقول نزل ايدك فعروه ده راجل شريف في قريش وكان راجل راس مال فطبعا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عمال يضربني والكلام ده؟ قال له ده ابن اخوك. هذا ابن اخيك المغيره ابن شعب. قال له اي غدر لا زلت اسعى في غدرتك. وكان المغيرة صحب ثلاثة عشر رجلا في الجاهلية فشربوا الخمر فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا ده ما يتحبش هذا العظيم الكريم لا يحب واحنا في حرب بقى واللي تطوله خده هتبقى كده اموال الكفره والبتاع وهات و... فلما المغيرة عمل الكلام ده القبائل كلها تقوم على بعضها فعروة بن مسعود عمه وقال يا جماعة خلاص أنا هدفع دية القتلى، دية القتلى ده كان مليون ولا حاجة ولا بتاع عمال لسه عمال يسدد في الإقساط وده بيضربوا عليه، بيقول له لا زلت أسعى في غدراتك ده لسه بدفع الإقساط لحد النهاردة. وأنت عمال تضربني على إيدي. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخذ غدرا أنا لا آخذ المال. أو عندك كمان من الأحاديث الجميلة في مسألة ترك الغدر حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأما الناس جميعا جاء عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وده كان أحد الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة فطبعا عبد الله بن سعد أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة فلما عرف إن دمه صار هدرا أي واحد قبله بشرح يقتله فاختبع عند عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة وخلاص كل الناس تيجي بقى تبايع والكلام في مشاكل فجاء عبد الله بن سعد ده بن ابي صرف خلف عثمان ماشي متداري بايده فجاء عثمان بن عفان وانتم عارفين مكانه عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان والكلام فلما وقف قدامه قام جاي كده شويه فمين اللي ظهر؟ ظهر عبد الله فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله ما رضاش يبايع قال بايع عبد الله فابى بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث ثم التفت الى اصحابه فقال اليس منكم رجل رشيد اذ راني كففت يدي عن بيعه هذا ان يقوم اليه فيضرب عنقه فقالوا يا رسول الله وما اعلمنا بما في نفسك هلا هل اومات لنا بعينيك اديتنا غمزه كده الشرف مثلا ولا اقطع رقبته ولا الكلام ده قال انه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ما ينفعش وفي سنن أبي داود قال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض يومض يعني إيه أنت عارف العين لها ضيق مفيش حد يعرف يوصفه وده من الغرائب العين دي تنور الوش وتظلمه واخد بالك ازاي؟ شوف كل العضلات اللي بتشترك في رسم البسمة على وجه الإنسان اول ما البسمه تترسم على وشك عينك تلمع وتبعت ضي كده للي قدامه فده اسمه الايه اسمه الوميض انه لا ينبغي لنبي ان يومض وحتى كمان يعني في برضه سنن ابن ماجه برضه سنن صححه البصيري رحمه الله مش البصيري طبعا بتاع البرده برده البصيري والكلام ده ده بصيري تاني خالص فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قطفا من عنب للنعمان بن بشير وقال له ارسل هذا الى امك قام وافق بعد مده كده يوم ولا حاجه قال له ماذا فعل العنقود قال له اكلته يا رسول الله قال له اي غدر شوف برغم من اي غدر دي كان يحب اي حد يقول لي يا غدر ليه عشان النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها يعني هنشوف مثلا انس بن مالك كانت ودانه طويله شويه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا ذا الاذنين يقول ثابت فكانت احب الكنيتين الى انا هو كنيته الاصليه ابو حمزه لا لكن لما تقول له ابو دان يفرح ويتبسط ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها له واللي مسميه علي بن ابي طالب لما حصل مشكله بينه وبين فاطمه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم راح البيت يسال عن علي بن ابي طالب قال خرج مغضبا حصل بينه وبينه مشكله فخرج مغضبا فقعد يدور عليه فالمهم راح في المسجد نايم على ظهره فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقام قايم عليه بن ابي طالب طبعا ظهره كله تراب فقعد ينفض ظهره ويقول له قوم يا ابا تراب قوم يا ابا تراب فكانت احب الكلى الى علي بن ابي طالب ان ايه ان يقول له يا ابا تراب ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي كلاه بذلك فهو الكلام على مساله وفائه عليه الصلاه والسلام وترك الغدر دي ده انت تقدر تقول فيها الى ما شاء الله عز وجل. ولذلك ابو سفيان مع كفره لم يكذب. بعد ما نفع عنه قال هل يغدر؟ قال لا، قال كذلك الرسل لا تغدر. وبعدين بدا يساله طيب بما يامرك؟ يعني الحرب دي كلها قائمه على ايه؟ جاي يغير ايه عندكم؟ قال يامرنا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلة والصدقة والعفاف دي ايه المشكلة اللي فيه اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون احناش عايشين في المستنقعات طول عمرهم واحد حاطط عطر بعدك اعوذ بالله ايه الريحه دي؟ ها؟ ليه خياشيمه اخذ الله على ريحه المستنقعات يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم لان شطر الكفر الموضوع في الارض سببه الاباء وانا عايز اقول للاباء استثمروا هذا المعنى في نفوس ابنائكم الاب ده قيمه قيمه كبيره لكن اكثر الاباء ضيع هذه القيمه في نفوس الاولاد وطلعت بقى الفكره الصلعاء التي يعني هدمت التربيه يقول لك اذا كبر ابنك خويه يعني ايه الكلام ده يعني نبقى اصدقاء اصدقاء يعني يعني حشمه الوالد تسقط طب انا وابني اصحاب طب هل الولد يحتشم مع صاحبه لا يحتشم مع صاحبه خلاص بقيت انا وابويا كده لدرجه ان في بعض اخواننا برضه الملتزمين لما ينادى ابوه يقول له يا عم الحاج يا حاج انا شايف ان دي قله ادب الاب ما يتقالوش يا حاج ولا تقول له عم الحاج الوالد يقال له يا ابي يفضل طول عمره اب له قيمه وفرق بينه وبين الولد ما عشان احنا نبقى اصحاب ناخد نعمل شوار ونتكلم ونبقى كويسين وناخد وندي يبقى فيه اقناع مثلا لكن في الاخر كلمته ماضيه لان حقه كبير جدا فاحنا عايزين نستثمر كاباء الرصيد في نفوس الاولاد انا كما اقول واكرر بيبقى الاب مسافر وعايش في الغربه وما بيجيش غير شهرين في السنه ومع ذلك الأم بتخوف الولد بالأب الغايب. أين هو؟ الأب اللي أنت بتخوف الابن به. أين هو هذا المسكين الذي ضيع أغلى ما عنده وترك الشارع يربي الولد. وراح عشان يلم فلوس، لمها لمين؟ هتلمها لهذا الولد؟ والله ما يستاهل شربة المال. يعني شبابك كله ضيعته عشان تجيب مال لهذا الولد انا مش قادر افهم الحزه دي ابدا اغلى حاجه في الدنيا الولد ثمره الفؤاد الولد يبقى انت لابد تكون موجود ورصيد بالذات في جو الفتن الموجود فلما قال واتركوا ما يقول اباؤكم لما للوالد بالرصيد عشان كده ربنا قال ايه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فلو كان هناك مذكور عند الولد أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل لأنه في معرض الحث على كثرة ذكره تبارك وتعالى يبقى أكثر حاجة في الدنيا الوالد أكثر حاجة في نفس الوالد له جذور ضاربة الولد يفتخر بأبيه ويدارس أمه واخد بالك وحتى يعني احنا في المجتمع كده لما ولد يسمع حاجه يقول دي تربيه امراه اشاره لان مفيش شكيب والتربيه عايزه واحد صلب فعشان كده بعدما ذكر ترك الشرك ذكر ترك يبقى المرجعية مش الآباء المرجعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لابد حتى تترك الشرك أن تترك إيه قول الآباء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون مهتدون خلاص ودي كما قلت صدوا عن سبيل الرسل بكلمة الإيه الآباء جاي يغير دين آبائنا ومش عارف إيه والكلام ده فلما أبو سفيان عقب على المسألة دي فقال إن هذا هو كلام الرسل ولو صدقت لملكت ما تحت قدمي هاتين ولو أستطيع أن أخلص إليك لغسلت قدمي وده يعني قمة الاستكانة والخضوع والخضوع يغسل رجله يتصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأبعد من هذا. لو طلب منك شرعا أن تفعل ذلك تبادر وتفعل. فهو برغم أنه ملك والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال إلى هرقل عظيم الروم تنبيها له وتنويها بمكانته يقول وهو في هذا الملك أنا لو أستطيع أن أخلص إليه وأذهب إليه ولا أقتل كنت رحت وغسلت تحت قدميه. فيا اخوانا الحديث طبعا له تتمة طويلة أطول من هذا الذي قرأته لكني أريد أن أختم كلامي بأن أقول إنه يجب أن نخرج من هذا المسجد كما يقال بلغة اليوم بورقة عمل ما هي ورقة العمل يا إخواننا ورقة العمل هي الاتباع والنظر إلى موضع قدميك أين هي احنا في زمان الدنيا كلها بتتكلم في الدين وانا لما براقب ذوق الناس بلاقيه تدنى وانحدر يعني هل يمكن مثلا ان يقبل احد من اي رجل متكلم عن الاسلام ان يقول الان وهو بيتكلم عن النجاح والكلام ده والباشا مش اخر الدنيا يعني الانسان ممكن يفشل ويقوم والكلام ده يقول يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام راح الطائف وفشل ما كانتش نهايه الكون يبقى النبي فاشل ممكن واحد يقول هذا الكلام يقول مثلا وهو جاي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه مهاجرا وبتاع طلعت الولد يستقبلونه بالاغاني وانا بقول بالاغاني مش بالقران واحد يقول له طلع الفجر علينا مسيانيات الوداع لما يقول بالاغاني مش بالقران الكلام ده حد يقبله حد يقبل حتى يحط مقارنة يحط أغنية قبال القرآن حتى باللفظ كده أنا مش فاهم ده مثلا واحد بيسمعه ألوف ولا ملايين أنا عايز أفهم يعني ما الذي يقوله أصلا وله صواب رهيبة ومع ذلك أغرى بقى داعية وبيطلع يتكلم فأنا عايز أقول الزخم كثير جدا أهل الديانة يفضلون الموت على الحياة بلا دين كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان قال يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك ليه الرجل يصبح مؤمنا ويمشي كافرا والعكس طب ما يؤمنه يبقى الذي مات فهو أهل الديانة هم اللي يتمنوا الموت على الحياة بلا دين فإحنا عايزين نجدد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في المنشط والمكره النشاط والكسل وأن ننفق في العسر واليسر وألا نخاف في الله لومة لائم كما أخذ هذه البيعة على السبعين من النقباء الذين جاءوه قبل أن يذهب مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فالنهارده الفضائيات مليانة بال طب ما اللي بيطلعوا يتكلموا في النبي عليه الصلاه والسلام زي ما هم عايزين، ما بيتكلموا باسم حريه الراي برضه، انتوا عايزين تنكروا على الغرب ليه؟ طب هو بيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يمكن ان يقال في الغرب. طب ما نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى، وانا قلت هذا الكلام وطلبت بمحاكمه الولد اللي كاتب هذا الديوان. وانا لا ازال اكرر النهارده وبقول اهو باعلى صوت، الولد ده لابد ان يحاكم. الولد ده كاتب في اول الديوان يا ربنا ليه رحمتك ما بتجيش يا رب كفايه تطنيش. انا انا اقول كلامه بالنص انا مش بقوله بالمعنى كلامه بالنص كيف لا يحاكم هذا وده بيكلم رب العالمين وبعت له جواب بيقول الى السيد الاستاذ بديع الوجود بعد التحيه والسجود ضبط في السماء كويس في الارض ليه مش مضبوط ما هو مش مضبوط عشان امثاله امثاله هم اللي خربوا الدنيا وخد على هذا ده ولكن اخواننا في المحاضرات بيبعتوا لي كتب زي كده ده عندي مكتبه للكتب دي من هذا الزخم والاعتداء على الشريعه والاعتداء على عرض النبي عليه الصلاه والسلام والكلام، ما هو ده موجود في ديار المسلمين. لان بقى البلد كلها مساله حريه راي والكلام ده، طب بتعيب على الغرب ليه؟ طب ده راجل كافر بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا بيقول الكلام ده ماشي يطلع من كافر مش مشكله، لكن يطلع من احسن محمد واحمد و... وابراهيم. الكلام ده كلام غير صحيح. يبقى احنا اذا كنا فعلا عايزين نخرج من هذه الوحده يبقى لابد في هذه الحاله ان يحصل نوع من الاصلاح العام الشامل والكلام ده انا اقول اقوله لاولياء الامور واقول ان هذا هو الطريق الصحيح لا طريق غيره فانا بقول يا اخوانا انا سعيد غايه السعاده بما حدث لانه ايقظ الجماهير العريضه واجب الجماهير الان الواجب العاجل المقاطعه تقاطعه كل منتج استهلاكي تستغني عنه اكل شرب كان تستغني عنه خذ الاقل جوده وما تاخدش اي منتجات للدول الاوروبيه الا ما كان لابد ان يكون ضروريا وانت لا تستغني عنه ليه؟ لان هذا يكون في عضدهم وليس بكل اسف في امكاننا ان نفعل الا هذا. يبقى كل واحد يثبت ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودي تبقى عاطفه كل واحد ينفذها بطريقه. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا هداة المهتدين والحمد لله رب العالمين وأخيرا تقبلوا تحياتنا من دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته